بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله قبل أن أبدأ فإنه ورد إلينا آه، كلام أحد الناس يقول أنت بتزعق لي ما الكلام ده ممكن يتقال بالراحة وأنا أقول له لو كنت مكاني لعلى صوتك أكثر مني الانفعال بالكلام لا يملكه الإنسان أصلا أنا مش بمثل يا جماعة أنا مش بكلمكم أنا بقرأ لنفسي أما نتكلم عن ربنا الله الله ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي قل هو ربي شوف كلمة هو ربي ديت ما ينفعش أقول اللي عايز أقوله لك إن الكلام عن ربنا حبيبك الواحد لما يتكلم عن حبيبه بقى يقول إيه؟ الشاهد كل سنة وانتم طيبين أخباركم إيه؟ إيه أحوالكم مع ربنا؟ النهارده 19 ليلة 20 فكده هندخل في العشر الأواخر وما أدراك ما العشر الأواخر أنا شايف واحد رافع إيده بيقول لي حاسب عشر الأواخر فين؟ ده احنا لسه ما قرناش حاجة عن أحوال المقربين ده احنا كنا بنوصف الراجل وهو لسه هينام لسه هينام وانت وعدتنا ان اقل واحد في الجنه اوه عايزين ندخل الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب طيب قبل ما نذكر حال هؤلاء المقربين حين استيقظوا تذكر عشان تعرف بس يعني عظمه ما عند الله عشان تبيع الدنيا وما فيها عشان تنسى اللي انت فيه اللي فرحان بسيارة ولا بعمارة ولا بفيلا ولا بقرشين كم مليون تعال شوف أقل واحد في الجنة أقل إنسان مش هقول لك ملك أبي بكر الصديق لا ده أنا أقصد يعني مش هقول لك ملك نبي من الأنبياء أو ملك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملك صحابي من الصحابة ده أقل إنسان في الجنة القصة مشهورة والحديث في صحيح مسلم ارجع إليه في وصف الجنة يقول أنا بقى هختصر اختصار شديد جدا إن أق- آخر إنسان يخرج من النار وبعد مشوار إن وجهه يوجه إلى جهنم فيقول يا رب لو صرفت وجهي عن النار فقد أحرقني زكاؤها فيأمر الله به أن يصرف وجهه عن النار ثم ترفع له شجرة هختصر هنسيب الكلام ده كله لحد ما ربنا يقول له عبدي ادخل الجنة فتصور له الجنة ملأى يقول يا الجنة أنا آخر واحد زمان الجنة امتلأت فيقول يا رب كيف أدخلها وقد دخلها الناس قبلي وأخذوا أخذاتهم يقول يا رب الناس خدوها كلها ما عادش فيه فيقول الله عبدي تمنى اتمنى نفسك في ايه فيتمنى حتى تنقطع امانيه ويقول الله له عبدي تمنى فيتمنى في الثالثه عبدي تمنى فيتمنى حتى تنقطع امانيه
يبدو أن الراجل غلبان
وامانيه
غلبانة على قدها
بس ده هو كان في الدنيا نفسه في كام فدان على الصحراوي فيقول له يا رب انا عايز في الجنه خمسين فدان وكان نفسه يتزوج فيا رب اديني عشرين حورية من الحور مئة حورية من الحور العين يا رب يا رب كلها أماني تعبانة خالص خالص فيقول الله له عبدي ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا
يا نهار أبيض
ربنا يقول له إيه رأيك تاخد قد الدنيا عارف قد الدنيا قد يا يا محمد ايه قد ايه دي قد الدنيا دي قد ايه يعني قد الدنيا قد ال- الارض ببحرها ومحيطاتها وجبالها وارضها قد الدنيا تاخد قد الدنيا تاخد فيقول رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله له ادخل الجنه ولك مثل الدنيا وعشره امثالها معها يا لله أقل واحد هياخد قد الدنيا 11 مرة
تبيع دي عشان واحدة تبيع دي عشان رشوة تبيع دي عشان شهوة قد الدنيا 11 مرة اصبر شوية أقصاها ليك 60 سنة وهتموت وتاخد قد الدنيا 11 مرة تعرف أنا دلوقتي نفسي أعمل إيه؟ نفسي أوصف لكم الجنة نفسي أوصف- أوصف لك الجنة بيتك في الجنة شكله إيه؟
غلمان مخلدون ولدان مخلدون خدامينك في الجنة شكلهم ايه نفسي اوصف لك حورية من الحور العين شكلها ايه نفسي اوصف لك سوق الجنه وانت قاعد في سوق الجنه انا مش عايز هخلي الكلام ده ربنا يفتح في حلقات اخرى وانت قاعد على كرسي من لؤلؤ وحواليك الانبياء وتنظر الى وجه الله الكريم نرجع لموضوعنا في وصف حال المقربين وانا عايز آه، بقى عشان ما اطولش اخد الحته ديت بس اللي هي آه، فيها بيصلوا ازاي بيصلوا ازاي يقول ابن القيم عليه رحمه الله فاذا استيقظ احدهم فاول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه اليه واستعطافه والتملك بين يديه والاستعانه به الا يخلي بينه وبين نفسه والا يكله اليها فاذا تصور العبد حياته بعد موته فقال الحمد لله الانسان اول ما يصحى من النوم ذكر الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فأول ما يصحى كده يقول الحمد لله يبقى حمد لله أكمل حمد الشيخ يقول إيه ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل
منكسر بين يديه يرى من أعظم نعم الله عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره فهو يزداد محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة يرى سروره في تلك الصلاة فهو يتمنى طول الليل ويصلي صلاة يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه أصله هو واقف يصلي واقف قدام حبيبه بيكلم حبيبه الله فشوف بقى زي ما قلت لك ان واحد واقف بيكلم الله العظيم حبيبه الله ابن القيم يقول ايه يناجيه بكلامه ويعطي كل ايه حظها من العبوديه هو ده الشاهد اللي احنا بنقول عليه الترقي انه يترقى يقول ايه فتجذب قلبه وروحه ايات المحبه والوداد لما يقرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آيات الحب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عمرك شفت سمعت حسيت بحب قد ده إن ربنا يقول يحبهم ويحبونه فقدم حبه لهم قبل حبهم له الله لما يقرا ايات الحب ابن القيم يقول ايه فتجذب قلبه وروحه ايات المحبه والوداد والايات التي فيها الاسماء والصفات لما تيجي الآيات اللي في آخر سورة الحشر مثلا ولا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها صفاته تلاقيه قلبه طاير حب بيحب ربنا سبحانه وتعالى والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم في سورة النحل اسمها سورة النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآيات دي كده تخليه هو وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفره فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه أما يسمع قول الله جل جلاله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم العصاة المذنبين ربنا سماهم عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم وربنا يقول لهم يا عبادي يا عبادي حديث قدسي عجيب تتذكره وانت بتصلي كل الواحد ما يقرأه والله الحديث ده الواحد يقشعر بدنه يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ملو الأرض بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله في أكرم من كده في أعظم من كده في أحلى من كده الله يلا يا ابني توب اقرأ الآيات وتأمل فيها تطيب له السير المشي إلى الله آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الحادي اللي بي- ماشي قدام ال- بيس- بيشجع على السير ويسخنه الذي يطيب له السير ويهونه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين ع- إلى به غيره العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها آيات البطش والانتقام تخوفه تقلقه ترعبه تجمع قلبه على الله وتمنعه من أن يتفرق أو أن يشرد عنه تأمل هذه الثلاثة آيات الحب آيات وصف ربنا سبحانه وتعالى آيات الأسماء والصفات آيات الأسماء والصفات تخليه تخليه طاير بيحب ربنا آيات الرجاء تهون عليه السير وتشجعه آيات البطش والعذاب تخوفه وتقلقه تأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه يعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل ذلك يلعب لما تصلي الصلاة دي وتحس بيها وتعيشها تعرف انك كنت كده كنت قبل كده بتلعب بتهرج مش عايش مش حاسس مش فاهم يقول الشاعر وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب لما تعيش الصلاة دي وتحياها وتفهمها وتحسها لما تقرأ القرآن ده وتحسه وتفهمه وتعيشه هتعرف انك كل اللي كنت بتعمله قبل كده كان لعب ما كانتش حقيقة نعم إخوتي في الله الترقي إنك تترقى في تلاوة القرآن فضل نمرة عشرة وهي الأخيرة التبري آه الإنسان أيها الإخوة وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى وله أعمال صالحة النفس فيها طغيان ولذلك ابتلى الله عباده بالذنب ليه؟ لأنهم لو لم يذنبوا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ابن القيم بيقول في الحكمة من ابتلاء العباد بالذنب أنهم لو لم يذنبوا لأصابهم ما هو أشر من الذنب العجب والكبر والغرور العجب والكبر والغرور فلذلك الإنسان لما تلاقيه مثلا إيه صام رمضان كم يوم كويسين قام رمضان كم ليلة كويسين يبدأ يتنفخ كده ده أنا بقيت ولي من أولياء الله الصالحين بالراحة على نفسك التبري يعني التبرؤ من الحول والقوة وألا يلتفت الإنسان إلى نفسه بعين الرضا وبالتزكية وإنما ينبغي أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته أنت مين وأنت إيه وأنت بإيه ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان اسمع وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره فلم يقل لي ولا مني وانما علم وتيقن انه ليس فيه ولا منه ولا به ولا له شيء البته انما هو من توفيق الله واعانته ابن القيم يقول ايه في نفس الموضع في الكتاب في الفوائد يقول فالله هو المن به ابتداء وإدامة فليس له من نفسه شيء إلا العدم من الذي خلقك الله استمرار حياتك بالله فأعمالك بتوفيق الله التبري إنك تتبرأ من حولك وقوتك وتقبل على ربك إقبالا منكسر ترجو رحمته وتخشى عذابه شوف لما كلمتك عن عباد الله الصالحين تلاقي سيدنا إبراهيم خليل الله يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين تلاقي يطلب أولاد صالحين رب هب لي من الصالحين سيدنا سليمان يقول أيضا يطلب الدخول في الصالحين سيدنا سليمان يقول يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الله عز وجل يذكر لنا عنه أنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين كل الأنبياء
لذلك الإنسان ينبغي إن هو يبقى متبرئ من حوله وقوته زي ما قلت لكم الشواهد قبل كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم ان الرسول لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت قال ولا انا
هو ده التبري واحنا هندخل على العشر الاواخر من رمضان محتاجين فعلا نتبرأ من الحول والقوه محتاجين فعلا ندخل هذه العشر بالخضوع لنحصل على ليلة القدر لندرك ليلة القدر ليك- ليكرمنا الله فإنما هو إكرام وفضل ونعمة فإن الإنسان إذا رأى نفسه بصورة التقصير
كانت رؤيته هذا التقصير سبب قوته
قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر اظهر ضعفك فإنك كلما أظهرت ضعفك ربنا يلطف بك أكثر ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد في شرح قول الله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ابن القيم يقول إيه فليس للعبد بعد تفسير الآية كلام طويل في الآخر يقول إيه فليس للعبد إلا التفويض والتسليم لأنه لا يعلم عواقب الأمور فقد تأتي المسرة بالمضرة وقد تأتي المضرة بالمسرة فإذا فوض العبد وسلم سيره الله بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره الله
يعني إيه العطف واللطف ونجيبهم إزاي أحبكم في الله اللقاء القادم نشرح هاتين الكلمتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته